مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث نبتدي بنؤمن برب واحد نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نؤمن برب واحد كلمة رب يعني سيد وبتطلق على ربنا البعض جايز يقول اشمعنى المسيح قيل عنه رب والله الآب قيل نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل فليه قيل عن المسيح رب وقيل عن ال- عن الله الأب الله في الحقيقة الاتنين رب والاتنين إله لأن احنا بنقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق يعني كلمة إله برضو ذكرت وكلمة رب بتعني يعني الله احنا بنقول ربنا ربنا يعني اله وبتقول يا رب يعني يعني معناها الله لكن لان كلمه رب احيانا بتستخدم بمعنى اخر زي ما تقول رب اسره آه، او رتبه رب رتبه من الملائكه عشان كده يقولوا الارباب والكراسي يعني في رتبة يسموها رب أسياد يعني سادة فيسموهم أرباب لذلك يقال على ربنا رب الأرباب ربنا يعني رب الأرباب يعني إيه؟ يعني كل من هو رب يبقى ربنا ده الرب بتاعه رب الأرباب والمسيح قيل عنه أن هو رب وإله والله الآب رب وإله وتوما بعد ما مس جروحه قال له ربي وإلهي في يوحنا 20 28 ربي وإلهي يعني الاثنين مع بعض وربنا كان بيستخدم التعبير ده يعني مثلا في أول الوصايا العشر يقول أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر الرب والاله الاثنين مع بعض فكل اقنوم من الاقانيم عباره عن رب واله يسوع المسيح يسوع هو اسمه بالميلاد والمسيح هو رسالته الالهيه كلمة يسوع يعني مخلص يسوع أو يشوع الاتنين مع بعض يعني مخلص السين والشين بيمشوا مع بعض زي ما تقول موسى وموشي يعني هما الاتنين مع بعض فيسوع يعني ايه مخلص والملاك قال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم يعني مخلص لأنه يخلص شعبه من خطاياه ومسيح لأنه مسح نبيا وكاهنا وملكا والمسح بزيت البهجة أفضل من رفقائه وفي أشعية 61 واحد يقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين فسمي المسيح وكل واحد كان بيمسح كان بيسمى مسيح شاول مسح ملكا فكان داود كان بيقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب ولما ربنا لقاهم بيقتلوا مسحاءه فقال انهم قتلوا مسحاء فاذا في مسحاء ولذلك يتميز المسيح مش ان هو مسيح فقط ان هو المسيح يعني بحرف الال يبقى ليها معنى معين وكلمة المسيح يعني مسيح كلمة مسيح يعني المسيح مسيح يعني المسيح كان ينتظره اليهود لخلاصهم وهو نفسه اللي اتكلمت عنه المرأة السامرية في حديثها مع السيد المسيح شوف يقول ايه قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرهم كل شيء فكانوا كلهم ينتظرون المسيا أو ينتظرون المسيح اللي هو المخلص اللي تتعلق به كل آمالهم في الخلاص ولذلك لما جه يوحنا المعمدان كانوا بيقولوا له هل انت هو المسيح؟ قال لهم لا مش انا المسيح، لان كلهم كانوا بينتظروا هذا المسيح. وفي كلمه لطيفه في يوحنا اصحاح 20 بعد ما ذكر كل المعجزات وخصوصا التي لم يذكرها احد اخر قال ايات كثيره لم تكتب في هذا الكتاب إلى آخره أما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح أفتكر مرة كنت زرت الأخوة الكاثوليك في عيد ميلاد وبعدين بيقدموا لي رئيس الجزويت الجزويت دول يعني اليسوعيين لأن جوسي بالفرنساوي يعني يسوع فقال له ده رئيس اليسوعيين قلت له يا أخي ده يوحنا بيقول بعد كل المعجزات دي لكي تؤمنوا إن يسوع هو المسيح وانتوا لسه واقفين عند كلمة يسوع ما أمنتوش إنه المسيح عجيبة إن الناس يستخدموا كلمة يسوع ويسكتوا وكتير قوي من الناس يقول يسوع يسوع البروتستانت يتكلموا عن كلمة يسوع كتير لأنهم يمكن يهمهم المسيح حسب الجسد ولكن الكنيسة القبطية التي دافعت عن لاهوت المسيح تتكلم عن المسيح باستمرار يندر أن واحد يقول يسوع إلا لو كان متأثر بثقافة أخرى لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح اللي هو المسيح المنتظر من اليهود مسح ملكا وكاهنا ونبيا وهو اللي كان بيقول عنه ربنا لأبينا إبراهيم بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض يعني هيجي من نسلك من تتبارك به جميع قبائل الأرض وتتبارك يعني يعطي البركة ويزيل اللعنة القديمة بالخلاص ولأننا نؤمن بال... بالمسيح لذلك سمينا مسيحيين يعني احنا ما بيقالش علينا يسوعيين سمينا ايه مسيحيين لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد ليه قال ابن الله الوحيد لأن كلنا أبناء لله كلنا أبناء لله وكلنا بنقول أبانا الذي في السماوات وكلنا قال لكم قال لنا أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها فايه الفرق بين ان احنا ابناء لله وان المسيح ابن لله المسيح هو الابن الوحيد من جوهر الله وطبيعه الله ولاهوت الله ابن من لاهوته من طبيعته من جوهره من نفس الجوهر من نفس الطبيعة من نفس اللاهوت وهو الوحيد بهذا الشكل عشان كده قيل ابن الله الوحيد احنا ابناء بالتبني زي ما قيل في رومية 8 واحنا ابناء بالمحبة زي ما ورد في يوحنا الاولى اصحاح 3 آية 1 انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله فمحبة وابن- واحنا أبناء بالإيمان أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه يبقى احنا أبناء من جهة المحبة من جهة الإيمان من جهة التبني لكننا لسنا من جوهر الله ولا من طبيعته ولا من لاهوته الوحيد اللي هو من جوهر الله ومن طبيعته ومن لاهوته هو يسوع المسيح ودي وردت في الكتاب المقدس الابن الوحيد أربع مرات أو خمس مرات هقول لكم إيه الأربعة الصريحة والخمسة دي تخش ممكن يبقوا خمسة أول حاجة في يوحنا واحد 18 يقول إيه الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر احنا ما شفناش الله لكن اللي اعطانا فكره عن ربنا وقال من رآني فقد رأى الاب هو المسيح الابن الوحيد الكائن في حضن الاب هو خبر في يوحنا 1 18 يوحنا 3 16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه وفي يوحنا 3 18 بيقول ايه من يؤمن به لا يدان ومن لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بابن الله الوحيد يوحنا 1 18 يوحنا 3 16 يوحنا 3 ايه 18 وفي رسالة يوحنا الأولى إصحاح أربعة آية تسعة يقول نحن نحبه لأنه أح- أحبنا قبلا وأرسل ابنه الوحيد إلى العالم طب تقول لي طب نمرة خمسة تبقى إيه برضه في يوحنا الأولى بيقول كما لوحيد من الآب ممكن تمر فهو ابن الله الوحيد ولذلك لو حد قال لنا ما كلنا اولاد الله يبقى ايه الفرق نقول لا كلنا اولاد الله بصفه عموميه بالمحبه بالتبني بال بالايمان لكن هو ابن الله الوحيد الذي من جوهره ومن طبيعته ومن لاهوته نؤمن نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد عشان كده تلاقوا في الكتاب المقدس احيانا لما يقول الابن بس او ابن الله بس يكون هو المقصود السيد المسيح لما اعطى بصرا للمولود اعمى وبعدين طردوهم المجمع فقابلوا قال له أتؤمن بابن الله قال له من هو يا سيد حتى أؤمن به قال له الذي يكلمك هو هو فآمن وسجد إذا هنا ابن الله مش معناها لقب عمومي زي بقية الألقاب زي ما يقول رأى أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات أو زي ما ربنا يقول في أشعية واحد ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي وزي ما نقول في أشعية الله أبونا لا مش المعنى العام لأن لو كان المعنى العام كان مولود أعمى يقول ما كلنا أولاد ربنا ما يقولش من هو يا سيد لكي أؤمن و... و... ويسجد ليه أو مثلاً لما حدثت المعجزات اثناء الصلب والأرض تزلزلت والشمس اظلمت قائد المئة حقا كان هذا الإنسان ابن الله هنا ابن الله لها معنى معين أو زي ما بطرس في متى 16 المسيح بيقول من يقول ان الناس انا اني انا وكل واحد بقى يقول كلام قال له انتم من تقولون قال له انت هو المسيح ابن الله الحق هنا جت كلمه ابن الله بنوع من التخصيص واحيانا كان يسمى الابن فقط زي ما المسيح في يوحنا 8 يقول ان حرركم الابن فبالحقيقه انتم احرار إذا هنا كلمة الابن لها معنى تاني مش أي واحد ابن ده الابن بالذات يعني أو مثلا في يوحنا ثلاثة يقول إيه؟ الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله إذا كلمة الابن فقط يعني الابن الوحيد زي ما نقول المسيح فقط مش احد المسحاء يبقى هو المسيح الذي يخلص العالم ولذلك كان كلمة الابن معاها ايمان ومعاها سجود وايضا معاها تطوير لان المسيح طوب بطرس لما قال له انت هو المسيح ابن الله نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إذا هو مولود من الآب قبل كل الدهور يعني قبل أن يكون ابنا للبشر قبل كل الدهور اللي عنها قال المسيح قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وزي ما قال في يوحنا 17 مجدني أيها مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم قبل كون إيه؟ العالم قبل كل الدهور وليه قبل كون العالم؟ لأن العالم به يكون لأن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كان في العالم والعالم به كون والعالم لم يعرفه فيبقى قبل كل الدهور بصحيح المولود من الآب مولود من الآب كولادة الفكر من العقل بطبيعته وكولادة النور من النار بطبيعته ولادة أزلية لا بداية لها وبهذه الولادة سمي الآب الآب قبل العالم كله وهو اسمه الآب لأن المولود منه قبل كل الدهور هو الابن هو ابن الله المولود من الآب قبل كل الدهور لأنه هو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل كما شرحت لكم من قبل مفيش داعي نزود في الحكاية دي القديس أغسطينوس يقول إن السيد المسيح له ميلادان ميلاد إلهي أزلي قبل كل الدهور وميلاد في ملء الزمان من مريم العذراء ميلادان ميلاد جسد قال مولود من الآب من غير أم في الميلاد الأزلي ومولود من أم من غير أب في الميلاد الجزاني ميلادان لكن هنا بيقول المولود من الآب قبل كل الدهور دي من جهة إيه؟ من جهة اللاهوت يعني من جهة اللاهوت مولود من الآب وقيل عن الآب إنه نور لا يبنى منه والمسيح قال أنا هو نور العالم عشان كده قيل نور من نور إله حق من إله حق نور من نور كما يولد النور من النور يعني سر نور من نور بالمعنى اللاهوتي مش بالمعنى المادي أو الجسداني المسيح نور وقال لنا أنتم نور العالم هو النور الحقيقي ونحن نعتبر نور حينما يشرق علينا بنوره أحسن تشبيه هو الشمس والقمر الشمس منيرة بطبيعتها والقمر جسم مظلم ينير حينما ينعكس عليه نور الشمس لكن هو مظلم بطبيعته نحن هكذا حينما يسطع علينا نور الله ننير للآخرين عشان كده بنقول له بنورك نعاين النور أما هو فهو الوحيد الذي يقال عنه إنه هو النور الحقيقي يعني نور القمر ليس نور حقيقي لكن نور الشمس نور حقيقي بس كلاهما نور مادي احنا ممكن نبقى نور العالم حينما يسطع علينا نور الله حينما بنوره نعين النور عشان كده علشان كده في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يقال عن المعمدان لم يكن هو النور ولكن ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه هو ده النور الحقيقي النور الحقيقي الروحي اللاهوتي يعني مش نور مادي المسيح قال أنا هو نور العالم من يتبعني لا يسلك في الظلمة برضو النور بمعناه الروحي وبمعناه اللاهوتي واحنا في صلاة باكر بنقول له أيها النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آت العالم بأؤين طائف مين في إتئر أؤين بتقولوها في السباحة باكر نور من نور إله حق من إله حق إله من إله يعني الابن من الآب يعني طب ليه قالوا إله حق لأن لقب إله استخدم أحيانا بمعنى سيد مش بالمعنى الحرفي لإله زي ما ربنا قال لموسى في خروج سبعة واحد جعلتك إلها لفرعون إله لفرعون يعني سيد لفرعون مش معنى إله لفرعون يعني خلقت فرعون لا ما خلقتوش لكن إله هنا بمعنى سيد أو زي ما موسى اعتذر عن الدعوة الإلهية وقال له لست صاحب كلام لا اليوم ولا أمس ولا قبل من أمس أخيرا ربنا قال له أدي معاك أخوك هارون هو يكون لك فما وأنت تكون له إلها إلها يعني توحي إليه بما يقول في خروج أربعة ستاشر إذا كلمة هنا إله ليس بمعنى إله حقيقي لكن بمعنى سيد لكن المسيح إله حق من إله حق لكن مش مع إله أنت تكون له إله يعني أنت تخلقه ده موسى مولود بعد هارون يعني هارون كان موجود وموسى ما كانش موجود فخلقه إزاي ده مش معقول فهنا مش بمعنى الحقيقي لكن بمعنى سيد أو مثلا في مزمور 82 إصحاح أسف مزمور 82 آية 6 يقول ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون لكن بعديها على طول ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون فالذين يموتون ويسقطون ليسوا آلهة بالحقيقة لكن آلهة لأنهم صوروا على صورة الله يعني وفي نفس المزمور 82 أول آية الله قائم في مجمع الآلهة في وسط الآلهة يقضي يعني في من يدعون آلهة وهم ليسوا آلهة بالحقيقة هو قائم في وسطه آلهة الأمم سميت آلهة قل الإله جوبيتر الإله زيوس ولكنها ليست آلهة بالحقيقة عشان كده في مزمور 96 آية 4 و5 يقول لأن كل آلهة الأمم شياطين فدي آلهة ولكن ليست آلهة بالحقيقة اصطلح على على تسميتها هكذا لكن لما نقول إله حق من إله حق يعني مقصود إله بالمعنى الحقيقي إله بالمعنى الحقيقي دي ما دام إله بالمعنى الحقيقي يبقى مش مخلوق وما دام إله بالمعنى الحقيقي يبقى لازم يكون أزلي لأنه لو ما كانش أزلي وله بداية ما دام له بداية يبقى مخلوق فكلمة إله حق لازم معناها أزل في آيات كتيرة عن لاهوت السيد المسيح أديكم منها بعضها من أشهر الآيات رمية تسعة خمسة بولس الرسول بيقول في رمية تسعة ثلاثة وددت لو أكون أنا نفسي محروما من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد وبعدين ال- الذين لهم الآباء والعهود والاشتراء إلى آخره وبعدين في رمية تسعة خمسة إيه على اليهود ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن فوق الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين الكائن فوق الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين وطبعا يوحنا واحد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وفي تيموساوس الأولى 3 16 عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وفي يوحنا 20 8 آسف في أعمال 20 28 يقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه هنا قال الله اقتناها بدمه ازاي لما صار انسانا لان الله روح والروح ليس له دم يصير له دم لما ياخد جسد فيبقى في تجسده في حاجات كتيرة عن لاهوت المسيح زي مثلا نقول أنا هو الأول والآخر البداية والنهاية الألف والياء ما دام هو الأول يبقى ما فيش قبله حاجة ما دام هو الألف ما فيش قبل الألف حاجة فيبقى كلمة أنا هو الأول والآخر اللي جت في أشعية عن الله الآب وقال في أشعية 43 قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا هو وليس آخر قالها السيد المسيح في سفر الرؤيا في رؤيا واحد ثمانية وثلاثة وسبعة عشر وفي رؤيا 22 في آخر الإصحاح أبقى أكلمكم كتير عن لاهوت المسيح في مرة تانية